وأسماء تعلمنا وربك ليس ينسانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله ألتقي معكم في غذاء الروح واسم آخر من أسماء الله تبارك وتعالى وهو اسم الله القدوس حبيبي في الله أنا عايز أسألكم سؤال مين فيكم يعرف معنى اسم الله القدوس مين فيكم فاهم ازاي يعبد ربنا سبحانه وتعالى بهذا الاسم احنا ما هو اسماء ربنا سبحانه وتعالى ينبغي ان يطاع الله عز وجل وان يعبد بها مين بقى عارف يعني ايه اسم الله القدوس القدوس احبتي من القدس والقدس اي الطهاره وقيل البركه القدس ده ده هيفتح لنا آفاق كبيرة جدا جدا في العبودية لله تبارك وتعالى مجرد بس ما نفهم معنى كلمة أو معنى اسم الله القدوس المعنى بس آه القدوس أي المتصف بكل كمال دي مسألة مهمة نعرفها المتصف بكل صفات نقية طاهرة مقدسة المتصف بالصفات الحسنى والصفات العلى تبارك وتعالى المثبت له الكمال المطلق في كل شيء قدوس أو قدسية في رحمته رحمة يرحمك ولا يريد منك شيء قدسية في وده وفي حبه يحبك محبة صافية غني عنا وعن العالم كله قدسية في عطائه يعطيك وأنت المحتاج وأنت الفقير يعني كتير من الناس لما بيجي يدي ممكن تبقى له نوايا محتاج نفع معين يعود عليه إنما ده قدوس يعطيك ليكرمك عفو يعفو عنك لرحمته بك فكل صفات ربنا فيها القدسية وفيها الطهر وفيها النقاء قدوس منزه عن النقص لا يعتريه النقص منزه عن الولد منزه منزه عن الشبيه والكفء والمثيل لا مثيل له منزه عن الجهل منزه عن الضلال والنسيان منزه عن كل نقص وعلة وعوج ربنا عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا قال الله تعالى في الحديث القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته يعني كان أول الخلق وابتداء الخليقة شيء هين فمش هيبقى أهون من إعادة الخلق ورب لأن ربنا لا يعجزه شيء وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد منزه عن النسيان لا يضل ربي ولا ينسى منزه عن الجهل وكان الله بكل شيء عليما ومن أسماء ربنا العليم ومن أسماء ربنا اللطيف اللطيف عارفين يعني إيه اللطيف هنجيله إن شاء الله إنما عشان نعرف المختص بعلم الدقائق والتفاصيل لأن اللطيف من لطفة أي دق دق شيء دقيق يقول لك خذ هذه اللطيفة الشيء ال ال ال ال الخفي الذي لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الناس اللي يبقى ربنا عز وجل لا يخفى عليه خافية منزه عن الجهل منزه عن النسيان منزه عن الضلال لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص منزه عن الولد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا منزه عن الشبيه والكفء والمثيل سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك تبارك ربي تبارك ربي سبحانه وتعالى أيضا من العبودية لله باسمه القدوس نقدس أعمالنا نقدس أعمالنا نقدس أعمالنا إزاي نطهر أعمالنا أعمالنا طهارة الإسلام على فكرة تقديس ليك العبودية ال ال الحج من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ذنوبك بت- ب- بتطهر بالحج بتطهر بالحج ال- ال- الصيام بيطهرك ال- ال- ال- ال- الصلاة بتطهرك الوضوء بيطهرك بيطهرك من الذنوب والآثام الطهور شطر الإيمان شطر الإيمان شوف الحظ عليه إزاي لأنه بيطهرك من الذنوب تتساقط الذنوب مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه آه، خمس مرات في اليوم والليلة هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يا رسول الله كذلكم الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا الصلوات تطهير الحج تطهير الصيام تطهير ال- ال- ال- تطهير تطهير ازاي ده تطهير ده انت في الصيام بتتأدب وبتتربى ي- لو بتد... ما فيش حاجه اسمها تدخن هتدخن هتدخن وانت صايم نسال الله ان يتوب على كل العصاه يا رب إيه، لسانك بتظبطه تقول اللهم اني صايم فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم وفي روايه فان سابك احد او قاتلك فقل اني صائم اني صائم لسانك بيطهر عينك بتطهر ما بتبصش الحرام ليه انا صايم صيامها هيضيع ودنك بتطهر ما بتسمعش بيها الحرام ليه انا خايف ع- عبادتي هتضيع و- وصيامي هيضيع يبقى العبادات بتطهرك العبادات بتطهرك بتقدسك بتطهرك ولا تزال تسمو تسمو تسمو حتى تصل الى اعلى الدرجات باذن الله تبارك وتعالى أيضا مع العبودية لله تبارك وتعالى باسمه القدوس أن تطهر قلبك لله وأن تقدس قلبك لله طهارة القلب آه طهارة القلب لا رجاء إلا في الله ولا خوف إلا من الله ولا عبودية إلا لله ولا طاعة إلا لله سبحانه وتعالى أنا قلبي كله لله الخوف والحب والرجاء والتوكل والإنابة كل ده لله سبحانه وتعالى لا ألوذ بغيره ولا ألجأ إلى أحد سواه سبحانه وتعالى هو ملجئي وملاذي هو حبيبي هو الذي أفزع إليه هو الذي أرجوه لا أخاف إلا منه ولا أبتغي الرزق إلا من عنده سبحانه وتعالى وأنظف قلبي من معاصي كثيرة يقول النبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن فتن اللي هي المعاصي المعاصي والذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا شوف بقى ال- احنا كنا بنقول الطاعات بتقدس وبتطهر الجوارح طب شوف الجوارح لما بتباشر المعاصي بتسمم وبتوسخ القلب وبتسود القلب كيف ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن يعني الذنوب والمعاصي على القلوب كعرض الحصير عودا عودا يعني آه، تباعا وكث- وكثرة دلالة على الكثرة والتتابع تعرض على القلوب أجل الله مش هي برضه اللي بتباشر بال بالجوارح بتباشر بال بال بالأذن والأذن هي اللي بتسمع الحرام واللسان هو اللي بيتكلم الحرام والعين هي اللي بتنظر الكو- مش مش دي جوارح برضه هي اللي بتعمل ده بس أنا بقول الجوارح دي زي البوابات يا إخواني بوابات بس بتعدي الحاجة وبتعدي الذنوب ما شفناش واحد اتعمى من كتر بصه على الستات ما شفناش واحد مثلا اتخرس من كتر نطقه للكلام اللي مش كويس ما شفناش واحد مثلا بقى ما بيسمعش بسبب كتر سماعه للحرام ما في ليه بتعدي الضرر بيقع على ايه على القلب القلب هو اللي بيتلوث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشررها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء يعني لما تسيب المعاصي تقع وتسيب الجاري الايد بت- بترتشي والايد بتضرب والايد وتسيب العين تنظر انت كده بتو بتو بتوسخ قلبك بتدنس قلبك انت كده بتسود قلبك وانت ينبغي عليك ان ترحم قلبك يا اخي ارحم قلبك بقى يا اخي ارحم قلبك الله يصلح حالك يعني ما ينفعش كل ده وقف بقى سيل القذائف اللي بتدخل على القلب تدمره قذائف ال- ال- السواد والقتامة ما ينفعش كده نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم جميعا فأيما قلب أشرب نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت- نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب إلى قلبين قلب أسود نعوذ بالله كالكوز مجخيا يعني مقلوبا مقلوب بقى يبقى جوه يعني سواد كحل قاتل كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض يبقى قلب أسود نعوذ بالله وقلب أبيض يبقى دلوقتي قدس قلبك وطهر قلبك بمعنى إيه؟ بمعنى إنك ارحمه من الذنوب والآثام ارحمه من المعاصي لأن المعاصي أول ما بتسمم بتسمم القلب من أهم المعاني المهمة الواقعية اللي احنا نقول متعلقة باسم الله القدوس قلنا من القدس وهو الطهارة الأرض المقدسة يا إخواني الأرض المقدسة اللي هي فلسطين وبلاد الشام أرض مقدسة مطهرة أرض مباركة طبعا قول الأكثرية أنها على بيت المقدس والبعض بيفردها في الشام والبعض بيوصلها لغاية العريش إنما خلينا في بيت المقدس أرض مقدسة مقدسة يعني مطهرة يعني ما ينفعش يعيش على ترابها ويحكم ويسود ويهيمن إلا من تطهر قلبه بالتوحيد ولا يجوز أن يهيمن من تدنس قلبه بالشرك وتدنس قلبه بالكفر القلوب النقية فقط ربنا عز وجل كتب على بني إسرائيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني فرض الله عز وجل عليكم دخولها فما دخلوهاش ليه الأرض مقدسة ما ينفعش يا ناس يا كمل يا عباد يا اللي بتقيموا التوحيد لله تبارك وتعالى في الأرض تسيبوا الأرض المقدسة بتدنس ما ينفعش تتساب بيت الم... يتساب بيت المقدس لليهود يدنسوه ما ينفعش لا يجوز الأمة كلها تأثم تكون عاصية لله عز وجل ويجب ده أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة يعني إحنا أيام موسى لما الجيل ده رفض الاستجابة عوقب عقوبة شديدة جدا جدا التيه في الأرض أربعين سنة يتيهون في الأرض التيه والاستبدال استبدل الله تبارك وتعالى بهم طب إحنا دلوقتي إحنا دلوقتي مفيش حد بينهض لتحرير بيت المقدس من دنس هؤلاء المجرمين الطاغين والله العظيم ضعفاء تفكرين لما كان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون نفس القصة اليهود دول من أضعف ما يكون على وجه الأرض أي إنسان على فكرة مش طاهر قلبه بالتوحيد لله سبحانه وتعالى ما قدش قلبه لله تبارك وتعالى في هذه الحالة ده إنسان ضعيف جدا جدا يبقى العبودية لله تبارك وتعالى باسمه القدوس عمليا يلا نحرر بيت المقدس ونصلي في المسجد الأقصى أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما حبيبي في الله تقبل الله منا الصيام والقيام أستودعكم الله لقاء مقبل بإذن الله تبارك وتعالى وغذاء الروح
غذاء الروح تقوانا ونور الله محيانا وأسماء